السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فما زلنا مع السلسلة المباركة سلسلة أمة الجسد الواحد وأمة الجسد الواحد هي وصف النبي لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ودخلنا منظومة الجسد البشري لكي ندلل على إعجاز قول النبي مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد دخلنا منظومة الجسد لكي نبرهن على أن هذا الجسد حقيقة جسد واحد وأنه ما تألم عضو فيه إلا وسارع لنجدته وسارع لنجدته كل الجسد وهذه الحلقة الثانية عشر في السياق نتحدث من خلالها عن موضوع مثير جدا تأمل في خلق الله عز وجل أذكر حضراتكم أن هذه حلقات أن هذه حلقات ليست حلقات في الطب ولا في العلم التجريبي وإنما حلقات في تدبر خلق الله عز وجل حلقات في تأمل بديع صنع الله في هذا الكون الصغير أكرر الكون الصغير وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فيعني تحدثنا في الحلقات ال11 اللي فاتوا عن منظومات معجزة جدا في هذا الجسد وفي هذا اليوم نستكمل الحديث عن الغدة النخامية الغدة النخامية اللي هي في وزن حبة الحمص تأمل خلق الله عز وجل حوالي نص جرام نص ايه جرام هي اول سورة سورة 36 استاذ معتز يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ده سورة فاطر اللي هي الآية 15 وده أول سورة معانا في في الحلقة اللي هي السورة رقم 36 يا أيها الناس حقيقة أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اس ايوه هي ديت اول سوره يعني ان شاء الله معانا يا استاذ معتز يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد كل خلية وكل نسيج وكل عضو وكل جهاز في هذا الجسد ينطق بهذه الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الذي لا إله غيره لا يمكن لعاقل لا يمكن لعاقل أن يعتقد أنه يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تأمل لم يقل الحق تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى لا لا يمكن بحال أن يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين أو أقل من ذلك دي معتقد لابد أن تستشعر هذا المعنى جيدا في كل نفس أنك في كل نفس لا يمكن بحال أن تستغني عن الله طرفة عين إنه الحي الذي لا يموت إنه القيوم الذي لا ينام نيجي للصورة اللي بعدها الشريحة اللي بعدها الشريحة رقم 37 الغدة النخامية قائد الله يفتح عليك قائد جوقة الهرمونات تأمل يعني احنا طبعا متفقين ان الموضوع كله في التوحيد مش في التفاصيل الدقيقة هي عبارة عن قطعة صغيرة من اللحم وردية اللون يبلغ حجمها بقدر حجم حبة الحمص سبحان الخالق جل وعلا وزنها حوالي نص جرام ترتبط هذه الغدة بالجزء السفلي للمخ والمدعو بالمنطقة التحت سريرية الهيبوثالاموس أو الوطاء عبر رابط دقيق ومن خلاله يتم استلام الأوامر مباشرة وكنتيجة لهذه الأوامر يتم إفراز الهرمونات اللازمة للحفاظ على توازن الفاعليات الحيوية لأجهزة الجسم المختلفة هذه الغدة التي هي بحجم حبة الحمص لها تأثير كبير على جسم الإنسان تعرفش تعيش من غيرها حجم حبة الحمص نص جرام هي المايسترو هي القائد بتاع الجهاز الهرموني كله هرمونات هنشوفها دلوقتي وتمارس وظائف خارقة حتى إنها كانت موضوعا لأبحاث طبية واسعة وطبعا عندك الغدة النخامية على اليمين اهيت آدي الغدة النخامية الأمامية ال anterior pituitary وده الغدة النخامية الخلفية حتى ديت برضه فيها تخصص الأمامية متخصصة في في هرمونات والخلفية متخصصة في هرمونات أخرى وده مكانها فوق في المخ في قطاع عرضي في المخ قطاع طولي طولي نيجي للصورة اللي بعدها صورة رقم 38 هننقل كده جزاك الله خيرا هنلاقي ان الغدة النخامية الأمامية ها يعني بنبتدي نفصل اهو بقى بتطلع ال ACTH اللي هو الهرمون اللي طالع من قشرة الغدة الجار كلوية وادي ال thyroid stimulating hormone TC TSH بتاع الغدة الدرقية وادي الغد الهرمون FSH و LH بتاع المبيض وادي البرولاكتين بتاع اللبن بتاع اللبن اللي في ثدي الام وادي الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو كل دي هرمونات الغدة النخامية الأمامية نيجي للغدة النخامية الخلفية هتلاقي في هرمون اللي بيسبب انقباض الرحم أثناء الولادة طبعا انقباضات اللي هي الطلق بتاع الولادة ده بهرمون اللي هو الطلق الشديد الآلام الشديدة اللي بتحصل للأم أثناء الولادة ده بهرمون خلاص أكسيتوسن وبعدين بعد ش... برضه بيطلع هرمون تاني بعد شهرين من الغدة النخامية الخلفية للبن وآدي هرمون بي... بينظم إدرار البول خلاص كده شفت بقى اللي في حجم اللي في حجم حبة الحمص جزاك الله خير يا استاذ معتز يعني اللي في حجم حبة الحمص نص جرام يطلع منها الأوامر لكل الغدد اللي موجودة في الجسم دي انت متخيل ومتأمل ومتدبر انت مسبح ولا ما انتش مسبح انت حامد لله ولا ما انتش حامد لله انت متدبر لخلق الله ومتفكر ولا لا انت متذكر حجمك ووضعك وحجم حبة الحمص اللي لو باظت كل سنة وانت طيب انتهى الجهاز الهرموني كله ولا هرمون للقي... للغدة الجركلوية ولا هرمون للغدة الدرقية ولا هرمون للمبيض ولا هرمون للخصية ولا هرمون يدر اللبن ولا هرمون يخلي الرحم ينقبض أثناء الولادة ولا هرمون ينظم حركة المية في جسمك في كل ده القائد بتاع القصة دي كلها غدة احفظها كويس اسمها الغدة النخامية بيتيوتري بالانجليزي حجمها نص جرام في حجم حبة الحمص مش بقول لك وتزعم وتزعم انك جرم صغير كل حجمك ده صحيح قليل قوي بس انت انت مكرم عند الله عز وجل لانك انسان ف يعني اعرف نفسك تعرف ربك واعرف اعرف ربك تعرف نفسك هي الاثنين فالوقت احنا في مجال اعرف نفسك الحلقات دي 12 وبكره والاسبوع الجاي 13 وهكذا ومش هنس... مش هنغادر جسم الانسان دلوقتي لان انا قاصد بفضل الله ومنته علي ان ادخل عالم الجسد من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الواقع المر الذي تعيشه الأمة الآن في تحزبها وانقساماتها وتشرذمها وتقطيع أواصرها وأوصالها أريد لهذه الأمة أن تتمزق أريد بليل لهذه الأمة أن تتمزق عبر ديمقراطية مشؤومة هي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله ما انتشرت بدعة إلا باختفاء سنة سنة الحبيب غير ذلك سنة الحبيب أن هذه الأمة جسد واحد طيب الذين لا يلتزمون بهذا الهدي يتحزبوا يكتروا أحزابهم وجماعاتهم ورايتهم أمال الملتزمين بالهدي والملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة ليه يتحزبوا من مبرر أحبتي في الله آه خلاف نعم على عيني وعلى رأسي لابد أن نختلف كل البشر مش نسخ واحد بس خلاف تنوع مش, مش خلاف أحقاد ولا خلاف أحساد ولا خلاف تباغض ولا خلاف تشاحن ولا خلاف كراهية ولا اختلاف تنافس محموم على دنيا عمره ما كلمة دين دي عمره طيب الغدة النخامية معجزة من معجزات الخالق زي ما قلنا تزن نص جرام حجم حبة الحمص تفرز العديد من الهرمونات الرئيسية زي ما قلنا فتحمل أول مباشرة إلى كل الغدة الهرمونية الموجودة في الجسم بنمسك حاجة واحدة الذي يحدث حينما تغضب والغضب مشروع بس ما يدخلش ما يخرجش ولا يتجاوز حد الغضب المشروع إنسان غضوب بلا شك ولكن أن يتحول الغضب إلى قوة شيطانية مدمرة للجسد ده, ده اللي غير مطلوب أن يتحول الغضب إلى قوة تدميرية للمؤسسات والممتلكات و... و... وندخل تحت ال... آية القرآنية التي أخشى أن نكون قد دخلنا تحتها يخربون بيوتهم بأيديهم ده نزلت في أول سورة الحشر في بني إسرائيل يخربون بيوتهم بأيديهم وطبعا القصة طويلة فالغضب آه لأن هو فيه غدة اللي هي الأدرينا الأدرينال جراند أو الغدة الجاركروية غدة هنشوفها دلوقتي كده هي اللي بتفرز هرمون هو اللي بيعمل التأثيرات الفسيولوجية في حالة الغضب خلاص حال الغضب والغيظ ترسل الغدة النخامية الأمر إلى غدة اسمها غدة جار كلوية يعني جنب الكلى جار كلوية يعني جنب الكلى جار الكلى الغدة الجار كلوية جزاك الله خيرا ديت اسمها الغدة الكظرية أو ال adrenal gland فبتستجيب على الفور وبتفرز هرمون اسمه الأدرينالين والنور أدرينالين الذي يؤدي إفرازه في الدم إلى تغيرات فسيولوجية كيميائية حيوية مذهلة يعني تفتكر ان انت لما تزعل او تغضب وتنتفخ اوداجك وتنتفض عروقك ويحمر وجهك الامر ماشي كده يعني بسلام لا مش بسلام هتشوف ايه اللي بيحصل لك دلوقتي اسمع معايا وشوف ايه اللي بيحصل لك وايه اللي بيحصل للجسم حال الغضب ادي الغده الجركلويه او الكظريه اللي كنت شايفها دلوقتي في ال- على الشاشه وادي الصوره بقى اللي بعدها على طول الله يفتح عليك الله يفتح عليك وعلى والديك يا استاذ معتز ادي ادي ادي الكليتين هم تخليها شويه كده لانها يعني جميله ادي الكليتين هم مش كده kidneys اللي هو ك- الكليتين وادي ال- اللي شبه القبعه دي ال adrenal gland او الغدد الجار كلوي حاجات قليله صغيره او 5 سم كل غده 5 سم خلي بالك يعني يعني ادي الكليتين كليه اهو نازل منها الحالب والكليه الثانيه ونازل منها الحالب وادي القبعتين زي قبعتين كده آه، على آه، راس الكلى الكلى اليمين والكلى الشمال ودي بيسموها الغد- الغده الايه الجار كلويه او الغده الكظريه او الغده الادرينال اد يعني جنب رينال يعني جنب الايه جنب ال- جنب الكلى هي دي موضوعنا النهارده ان شاء الله اللي هي ايه افرازاتها وبتعمل ايه بالظبط فخلاها شويه يا استاذ معتز خلاها شويه دي غدتين كظريتين واحده فوق كل كليه يبلغ قطر كل من الغدتين حوالي 5 سم 5 سم وتتكون كل غده كظريه من لب وقشر يعني ايه يعني ايه لب وقشر عارف البطيخه البطيخه فيها لب اللي هو الاحمر والقشر هو اللي هو الاخضر فاللب له هرمونات بتطلع منه والقشر له هرمونات بتطلع منه شوف بديع صنع الله بقى عز وجل حتى دي فيها تخصص حتى دي فيها تخصص لب الغده الجركرويه ديت زي لب البطيخه اللي هي اللب اللي هو ال- اللب اللي هو القلب يعني يعني قلب البطيخه ايه احمر بيطلع هرمون والقشر هو زي الاخضر القشر الخضرة دي هي ده برضو كده مش اي حاجة عبثية ولا خلل ولا عبثية ولا عشوائية في خلق الله كله بنظام كله ايه كله بنظام فجزاك الله خير جزاك الله خيرا آه، ولما نعوزها نجيبها تاني دي بالذات يا استاذ معتز لما نعوزها نجيبها تاني يتم التحكم في لب اللي هو الجزء زي البطيخه قلنا الجزء الاحمر مثلا يعني انا شبهتها بالبطيخه اللب والقشر ال- بيتم التحكم في لب الغده الجركلويه ديت عن طريق الجهاز العصبي الجهاز العصبي اللي هو ايه الغده النخاميه بتبعت و- بتع- اشارات الى لب الكظر لافراز يطلع منها على طول حال الغضب وحال النرفزه وحال ان الجسم يعني خلاص مش طايق فتقوم مطلعه مطلعه هرمونين كده اسمها ادرينالين ونور ادرينالين او ابينفرين ونور ابينفرين ها هرمونات يساعد هذان الهرمونان الجسم ما هو مش طالعين ده ده هو يعني ايه وسيله من وسائل الدفاع يعني عشان يحميك وانت وانت غضبان يعني عشان تتكيف مع الاجهاد المفاجئ والغضب فهما يزيدان مثلا من سرعه ضربات القلب ساعه الغضب وارتفاع ضغط الدم الاثنين دول بيرتفعوا ساعه ايه الغضب عن طريق الهرمونين دول ادرينالين ونور ادرينالين لوسائل حمايه فليه بيرتفع ضغط الدم عن طريق آه، انقباض نعم انقباض الأوعية الدمية طيب هنكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم
اوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نتجول في الجسد البشري لكي نتعرف على ما يحدث فيه حال الغضب عشان ما, تق... ما لا تعتقد أن العملية تمر بسلام النرفزة والغضب وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه والعصبية الزائدة ما, ما بتعديش بسلام لا وهنشوف هدي النبي بعد كده في المسألة عليه الصلاة والسلام فأول حاجة ارتفاع ضغط الدم بيحصل عن طريق النور أدرينين والأدرينين بيحصل فيه انقباض في الأوعية الدموية كده فبيرتفع ال- ضغط الدم وفي نفس الوقت بتزيد عدد ضربات القلب مما يؤثر على الجهاز الدوري وإحداث خلل به كارتفاع ضغط الدم المزمن بقى مرة في مرة مرة الضغط يرتفع المرة الثانية الثالثة الرابعة بقى مزمن خلاص مريض ضغط تسمعوا طبعا مريض ضغط وبعدين آه، سرعة ضربات القلب حال الغضب بتسرع وتهدى وبعدين الغضب الثاني والثالث والرابع يبقى فيه برضه آه، زيادة في عدد ضربات القلب زيادة مزمنة بقى ويحس- بعد كده بيحصل فيه لغط بقى اللي هو عدم انتظام ضربات القلب يا اما فوق الاذينين supraventricular او البطينين ventricular المهم بقى لخبطه في كهربيه القلب ما هو الكهربيه اللي هي الاعصاب يعني فيبقى ارتفاع ضغط الدم المزمن او اللغط بتاع القلب مع تكرار حالات انفعال انسان غضوب منفعل دايما آه، ما بيتحكمش في اعصابه ما بيتحكمش في نفسه فبيؤدي لهذه ال... فبيهيئ الجسم لقوه رهيبه انا بعمل البحث فمكتوب قوة شيطانية رهيبة ما ما عجبتنيش كلمة شيطانية دي لانها يعني ممكن تكون قوة يعني الغضب احيانا محمود فهي شيطانية ملكية برضو يعني مش مش عجباني كلمة شيطانية لان هي ممكن واحد يغضب لمحارم الله ان تنتهك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم او كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه زي ما نشوف الوقت فهي قوة آه، إذا انضبطت بضابط الشرع فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله إنما الغضب عشان الدنيا والأسعار والسياسة وال- والدولار والتأسيسية والحاجات الرواية ديت لا ما كانش بيغضب إلا إذا انتهكت محارم الله أو إذا يعني انتهك حد من حدود الله الشرع يعني يعني لما جه أسامة آه، حب رسول الله رضي الله عنه يشفع في امرأة مخزومية سرقت ده الحدود اهي بقى ده الشرع اللي احنا عايزين نطبقه بقى إن شاء الله فأتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وهو غاضب رسول الله غضب بس غضب ليه غضب لأن فيه حد من حدود الله يشفع فيه إن امرأة شريفة يعني إنما أهلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه اللي عنده حسب ونسب وكده وإذا سرق فيكم فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لا الشرع ده حط آه مش عايز كلمة خط أحمر دي أنا بتستعمل كتير فما بحبهاش يعني بلاش خط أحمر دي إنما الشرع آه، دمنا ولحمنا أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا إيه اللي معطل الشرع دلوقتي مش عارف المهم آه، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هو طبعا مش هتسرق إنما المليارات اللي بتسرق ديت وتتنهب وكده وزعلانين قوي إن إحنا عايزين نطبق الحدود فالقوة الش- الرهيبة اللي في الجسم بتبقى استجابة لإشارة التهديد الصادرة من الغضب فبيحصل ايه ارتفاع ضغط الدم وايه وسرعة ضربات القلب وكده القرآن الكريم يصور الغضب قوة تقهر الإنسان أحيانا بتقهره وتدفعه إلى أفعال ما كان يأتيها لو لم يكن غاضبا مثل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه برضه علشان الدين علشان الدين وعلشان شرع ربنا فلما ذهب عنه الغضب شفت التعبير القرآني الرائع الرائق العظيم شوف ولما سكت عن موسى الغضب ياه اللغة العربية في القرآن مذهلة تدير الرؤوس أي أيوة والله من جمالها وإبداعها وعظمتها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ففيه غضب آه في غضب مشروع غضب سيدنا موسى مشروع غضب سيدنا محمد مشروع غضب سيدنا محمد آه، مشروع الغضب لانتهاك حرمات الدين الغضب لتعطيل حدود الدين الغضب لإعلاء قيم المال والثروة والسياسة والاقتصاد على أمور الدين إن الدين أولا ثم حينما يتحقق أمر الدين تأتي كل هذه العربات خلف الحصان يجرها حصان قصاد العربة اللي هو الدين اللي بيجر عربات الاقتصاد والسياسة والاجتماع كده مش الخلافة وراثة عن النبوة كما قال ابن خلدون مش ال ال ال الدين وراثة الخلافة وراثة عن النبوة, النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا ده احنا عايزين نحط الحصان امام العرب لان كده يعني لما بتيجي تحتج باي قرار خاطئ يقول لك اصل الاقتصاد واصل المعاملات واصل احنا عندنا اصل اصلنا ايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والارض وانظر الى لفظة البركات بركات صيغة عموم وبصيغة التنكير الذي يفيد العموم أيضا بركات لفتحنا عليهم بركات يا ألا نقرأ القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فطبقوا دين الله وحدود الله لفتحنا عليهم بركات في الأموال بركات في الأسعار بركات في السولار بركات في الدولار بركات في الزروع بركات في الثمار بركات في الأولاد بركات في الصحة بركات في العمر بركات في الوقت بركات فتحنا عليهم بركات فالأول تغضب لانتهاك حرمات الدين فيش فصال إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل ربنا لما بيخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معلش آسف إن كنت بخرج بس لازم أخرج عن الموضوع عشان هو في الموضوع ما بخرجش عن الموضوع إلا لكي أغذي معنى الموضوع ولو تقول علينا بعض الأقاويل خلي بالك الكلام ده لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم حتى يقوم الناس لرب العالمين وخير من دب على الأرض بقدميه وأتقى الناس لرب الناس وأخشى العباد لرب العباد ولم يخلق الله بشرا كمحمد ولم يبعث الله رسولا كمحمد من جهة الرسالة المحضة فهو خير الرسل ومن جهة البشرية المحضة فهو على القمة أيضا فلم يخلق الله بشرا كمحمد ولم يخلق الله عقلا كعقل محمد ولم يخلق الله قلبا كقلب محمد ولم يخلق الله صدرا كصدر محمد ولم يخلق الله نفسا كنفس محمد ولم يخلق الله جسدا كجسد محمد من جهة البشرية المحضة ومع ذلك اسمع إلى خطاب الله له في أمر الدين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا العرق اللي في الرقبه فما منكم من احد عنه حاجزين محدش هيحجزه مني لان الامر هنا امر ايه امر دين مفيش فيه هزار ولا فصال ولا مسامحة ولا مجاملة ولا التقاء في منتصف الطريق ولا اي شيء ولا دبلوماسية ولا كلام فارغ من ده امر الدين فصل وما هو بالهزل جد لا لعب فيه أما الدعوة ده قصة تانية الدعوة فيها اللين وفيها التواضع وفيها الحكمة وفيها الموعظة الحسنة ده في الدعوة إلى هذا الدين أما أمر الدين فصل وما هو بالهزل فغضب موسى يعني لما أحس أن هارون فرط فأخذ برأس أخيه يجره إليه وغضب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما جاءه أسامة حبه يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك أحب الناس مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ومع ذلك أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وهكذا فعرفنا يعني إيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وغضب سيدنا موسى اه احنا قلنا اللب بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين اللب زي اللب البطيخ الاحمر ده بيطلع منه زي يعني مثل مش زي القشرة بقى بيطلع منها هرمون آخر اسمه كورتيزون فطبعا طلع هرمونات كتير والكلام غدة الدرقيق بتاع الجار كلوية كلام كبير جدا ولكن بس أنا بختار اللي, بي اللي بيخدم موضوعنا يعني. الكورتيزون بيعد الجسم بيولوجيا للدفاع عن الإرهاق النفسي بأشكاله المختلفة يبقى القشرة بتطلع كورتيزون عارفين انتوا الكورتيزون مشهور يعني واللب بيطلع النورادرينالين والادرينالين مش كده طيب لما الانسان بيتعرض بقى لانفعالات لفترات مستمرة فبتزيد افرازات تلك الهرمونات تزايد افراز الهرمونات بيؤدي الى تأثير مدمر لكيميائية الجسم مش العملية مش مش هتعدي بسلام الهرمونات دي لما بتزيد عن حدها وبتفرز باستمرار وعلى فترات فبتدمر كميات الجسم فبتهدم أنسجة الجسم بيفرز الجلو- الجلوكوز أولا في البول وبعد كده بيجي مرض السكر تاخدين بك- واخدين بالكم الكلام من كتر الايه ال- الغضب و- وانتشار الغضب وتوالي الغضب ب- بتدمر كيميائيه الجسم زي انسجه الجسم البنكرياس مثلا وبعدين ال beta cells اللي بتطلع انسولين بتبتدي تدمر وهكذا ما بتعديش بسلام عشان بس تعرف قيمه الغضب اذا كان لله امضيه كم- كيف شئت انما للدنيا هو ده الغضب المدمر عايزين نفرق الغضب المدمر الغضب من أجل الدنيا بيدمر بيدمر صاحبه وبعدين بيسير الجسم بخطى يعني وئيدة وبطيئة إلى زيادة نسبة الكوليسترول عن طريق عمليات طبعا بايو كيميائية متنوعة مش مجالها برضه لأن احنا كما قلت دائما لسنا في مجال الطب ولا العلم احنا في مجال التوحيد ومجال تدبر خلق الله عز وجل ان البرنامج في التوحيد فنسبة الكوليسترول بتزيد الدهون الثلاثية بتزيد فبيحصل ذبحة صدرية وتصلب الشرايين التاجية وأمراض أخرى مدمرة لكيان الإنسان كل ده من الغضب خلي بالك يعني يبقى ال- ارتفاع ضغط الدم زيادة ضربات القلب مرض السكر تصلب الشرايين الكوليسترول خلاص ف بتترسب طبعا كلام معاد في جدران تلك الش- الكوليسترول وال- والدهون الثلاثية تترسب في جدران ال- الشرايين التاجية لعضلة القلب يؤدي إلى إيه؟ جلطة القلب بقى الجلطة يقول لك فلان عنده جلطة في القلب فلان زعل فجاله جلطة في القلب اتعرض لأزمة نفسية أزمة نفسية جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا أزمة نفسية فجاله جلطة في القلب تعرض لأزمة نفسية جاله السكر مش كده بتسمع الكلام ده ما هو كده عن طريق الحاجات دي كلها وطبعا الكلام ده كله بيؤدي إلى الوفاة آه، في الحال بالسكتة القلبية اللهم اختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية وأحسن خاتمتنا يا رب آه، ما يكونش الوفاة في دنيا يعني واحد مثلا آه، يجيله أزمة نفسية دنيوية يزعل ضغط الدم يرتفع يحصل فيه نزيف في المخ يموت برضو القلب نفس القصة جلدة في القلب سكتة قلبية يموت احنا عايزين الوفاة تكون في سبيل الله مش كده ولا لا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن تزهق أرواحنا في سبيله ونحن في طاعته أن تزهق نفوسنا ونحن على طاعة ونحن نوحده ونحن متبعون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دي برضو معنى من المعاني التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بها أن يختم لنا بالإيمان الكامل أن يختم لنا ونحن في الطاعة وفي الدعوة إليه تبارك وتعالى ما كنش نهاية حياتنا في دنيا وبسبب دنيا وبسبب أزمات نفسية دنيوية طبعا بيحصل برضو بعد كده توتر مزمن الأعصاب بقى والرعشة المزمنة بالأطراف يجي عيان يقعد يعني يشتكي من الرعشة المستمرة في في ايديه واحساس برضه بالخمول والشعور بالتعب لاقل مجهود على فكرة يعني في هذا الصدد م- يعني حوالي 80% او اكتر من اسباب التعب لاقل مجهود والارهاق الشديد نفسي يعني ده يعني برضه معلومة على الماشي كده ان العين يجري يقول لك انا مجهد انا مرهق انا مش قادر امشي بمشي بجر في رجليه كل ده كله تأثيرات نفسية فسيولوجية عصبية أغلبها يعني يعني بقول 80% أو أكتر شوف النسبة يعني أنا بقول نسبة بمشيئة الله مظبوطة أكتر أنواع وأسباب التعب لأقل مجهود والإجهاد النفسي والإجهاد البدني والإجهاد العصبي سببه إن المزاج مش كويس كان العلماء في الماضي يعتقدون ان الغضب الصريح ليس له اضرار يعني اللي هو الواحد اللي بي بيغضب فبيظهر انفعالاته على وجهه كده ملوش اضرار وان ال- الاضرار الحقيقيه بتنشا من الغضب المكبوت اللي هو الاكتئاب اللي هو بيقولوا عندنا في مصر بيحقن في نفسه بيضغط على اعصابه ما بيفضفضش على حد كانوا يعتقدوا كده في الماضي ان الغضب الصريح ملوش اضرار يعني اللي بيفض اللي بيزعق وزي ما بيقولوا بيطلع اللي جواه كده ملوش اضرار لا الكلام ده ما طلعش مظبوط الغضب بكل انواعه دراسه امريكيه حديثه احنا طبعا برنامج اعجاز لازم نوثق الكلام دراسه امريكيه حديثه قدمت تفسيرا جديدا لتاثير هذين النوعين من الغضب مؤدى هذا التفسير ان الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان إلى الأضرار الصحية نفسها وإن اختلفت حدتها يبقى الاتنين زي بعض صحيح الغضب المكبوت إنسان مثلا كاتم في نفسه كاتم عواطفه كاتم انفعالاته طبعا دي ضغط على جهاز المناعة أكتر زي ما هنقول دلوقتي لأن أخطر ما في هذا الموضوع خلل الجهاز المناعي واللي احنا ان شاء الله هنفرد له حلقات مطولة ان شاء الله يعني انما الغضب الصريح يعني يمكن ان يخفف وطأة تأثيرات فيسيولوجية على الجسم فانما قالوا ان الغضب الصريح هو هو الغضب المكبوت بس بتختلف حدته شوية عشان بس الكل ما ايه ما يعتقدش ان هو طالما بيتكلم ويفضفض ممكن بر... لا ما هو احيانا كتر الكلام بيزود التأثيرات الفسيولوجية وكتر الغضب في ال- في الأصوات بتغير في التأثيرات الفسيولوجية وبتزودها ففي حالة الكبت قد يصل الأمر عند التكرار إلى الإصابة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن اللي ما قلت قاعد يضغط يضغط يضغط على أعصابه لغاية ما ضغط دمه يرتفع ويبقى مزمن مزمن يعني عايز علاج مستمر مفيش كلام آه، يعني عايز يعني ارتفاع ضغط الدم يعني عايز علاج ما يسيبوش بقى مريض ضغط بقى مريض سكر خلاص ليه لان ده كتر آه، التاثيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل بقى آه، مريض مزمن وتيجي تقول له مثلا طب هدي انا والله يقول لك والله ما ما عندي حاجه والله ما عندي آه، اي زعل ولا اي هو ناسي ان ده ميراث سنوات طويله يعني هو في حال ما جالك كطبيب ما كانش عنده الأزمة النفسية ولا كان عنده الغضب ولا كان عنده الانفعال ولكن ميراث السنوات الطويلة عملت عنده الضغط وعملت عنده السكر فأقول له طب افتكر كده من عشر سنين يقول لك اه والله حياتي كلها قرف وكلها مشاكل وكلها قلق والزوجة والزوج والزوجة والأولاد والزوج والأولاد والاتنين مع بعض والأولاد مع الاتنين مع الأب والأم آه، المشاكل الأسرية المزمنة اللي عملت ضغط دم مزمن وعملت سكر مزمن وهكذا أخطر تأثيرات الغضب المكبوت الإصابة بالأورام الخبيثة دي أخطر أخطر ما يمكن أن تصل إليه ليه هنقول الوقت إن شاء الله أصل الأورام الخبيثة تساوي خلل في جهاز المناعة وجهاز المناعة يعني الأجهزة الخطيرة جدا الحساسة جدا للغضب لأن جهاز المناعة ده زي ما هنتكلم فيه إن شاء الله في حلقات مطولة بإذن الله تعالى وبمنته وبنعمته علينا جهاز حساس جدا وسيمفونية رائعة جهاز المناعة ده وحاجة مذهلة للعقول زي جهاز الهرمون اللي بنتكلم فيه بقالنا فترة آه، أول ما يحصل خلل في الجهاز المناعي خلاص الخلايا السليمة بتتحول لخلايا سرطانية على طول بلا أي نقاش عرفتوا فايدة الذكر والحلم والأناة ألا بذكر الله تطمئن القلوب عرفت فايدة الصلاة والتأمل والتدبر وانت بتصلي وبتقرأ القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة إيه اللي بيعمله في جهاز المناعة إن شاء الله لنا حلقات في تأثير القرآن على جهاز المناعة تأثير فسيولوجي وللأسف برضه مدروس في عيادات أكبر اسمها أكبر يعني بين قوسين كده في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تأثير القرآن هنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله على جهاز المناعة بس لأن هو الحقيقة إن القرآن كصوت وكمعاني وكألفاظ لها تأثير حتى ولو لم يفهمها السامع خلي بالك من الكلام ده يعني صوت القرآن نفسه فهنسيبه الوقت عشان ما لا نجتزئ المعاني يعني فحالة الكبت الشديد ما تستسهلش ما تستسهلش بالضغط على الأعصاب يعني ما تستسهلش قوي بالضغط على أعصاب زوجتك ب- يعني دي دي مصيبة ما هو لازم آه، تديلها متنفس لأن أنا يعني من ال- الطبيعة اللي احنا فيها بمشيئة الله عز وجل ومنته ونعمته علينا طبيعة المهنة وطبيعة الدعوة نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا شرفها عندنا مشاكل أسرية بت- بتعرض الزوج آه، بيقعد يضغط يضغط يضغط يضغط على أعصاب زوجته لغاية ما تنفجر يا إما مرض- بمرض سرطاني يا إما بتنتحر يا إما بيجي لها مرض نفسي ما تعرفش تعالجه مرض نفسي وتقعد في عيادات الأطباء النفسيين يا إما تذبحه وحطه في أكياس زي ما بي- كانوا بيعملوا زمان يعني نسأل الله السلامة والعافية آه، لابد يكون في حوار بينك وبين زوجتك تطلع اللي جواها وهي تطلع اللي جواك ومع الأولاد في سيمفونية آه، حرية وحوار مش ديمقراطية ولا كلام فارغ من ولا زفت مش عايزينها ديمقراطية ولا هم احنا عايزين حوار إسلامي راقي وعايزين هدي النبي عليه الصلاه والسلام في تربيه الابناء وفي علاقه الزوجه بزوجته الزوجه بزوجها والزوج بزوجته قصه يعني رائعه من توجيهات النبي عليه الصلاه والسلام فانا بحذر من الكبت لانه ابحاث دراسات امريكيه تثبت ان هذا الكبت بيحول الخلايا السليمه لخلايا سرطانيه حالة الغضب الصريح بقى وتكراره يمكن يؤدي الأضرار بقى إيه يعني اللي هي ش- شوية أقل شرايين القلب ضربات القلب ارتفاع ضغط الدم السكر الحاجات اللي جنب الأورام السرطانية حاجات هايفة مش كده ولا إيه ف اللي بيحصل بالظبط ان ان التأثيرات الفسيولوجية ديت بتسري بسرعة إلى الأعضاء الحيوية بتسري بسرعة إلى الأعضاء الحيوية كمثال حضرني الوقت مثلا قرحة المعدة ما هو زيادة إفراء يعني الغضب بيؤدي إلى زيادة إفراز الغدد الحيوية أو الأعضاء الحيوية منها زيادة حمض المعدة من ضمن أكبر أسباب قرحة المعدة العصبية الزائدة والغضب الزائد ودي المعدة العصبية اللي تقعد كل ما تتعصب لغاية ما توصل إلى قرحة معدة وبعدين قرحة معدة نازفة خلاص فبتزيد إفرازات العصارات الغضب بيزيد إفراز العصب- العصارات مثلا في الأمعاء اللي بيحصل بعد كده المرض آه، التقرح المزمن في الأمعاء برضه مرض من أمراض المناعة فيحصل بالظبط لما الافرازات بتزيد بتسد اسمع بقى الكلام ده بقى مهم قوي قوي قوي بتسد الطريق امام جهاز المناعه في الجسم واعاقه حركه الاجسام المضاده لان جهاز المناعه عايز مسالك عايز مجاري عايز حاجات مفتوحه قدامه عشان يشتغل بيطلع الاجسام المضاده اللي, ج- اللي تبعه وال T cells وال B cells والروايه وال interleukins وال cytokines والحاجات دي بتاع جهاز المناعه فعايز حاجات مفتوحة تيجي الإفرازات آه، تزيد العصارات تزيد تسد الطريق أمام جهاز المناعة وأمام حركة الأجسام المضادة المنطلقة من هذا الجهاز عشان توصل لأهدافها وتشتغل جهاز المناعة الجهاز اللي هو جهاز الحماية جهاز الحماية الرباني اللي جواك اللي هو لو انتهى لو انتهى جهاز المناعة دي الإنسان انتهى بقى إنسان بلا حراك زي اللي بيحصل في مرض الإيدز انتوا عارفين مرض الإيدز مرض فقدان المناعة المكتسب الحروف الأولانية من مرض فقدان المناعة المكتسب عيان قاعد- نايم قدامك بيتنفس بس ميت ومفيش لأن جهاز المناعة لو دخلوا لو دخل هذا الجسد لما الجهاز المناعي ينتهي ودخل هذا الجسد أي جرثومة آه، بتدمره فجهاز المناعة اللي جواك القوي جدا جدا أكتر حاجة تدمره الحالة النفسية والعصبية يعني ألا هل بلغت اللهم فاشهد يعني الأخطر من ذلك إن بعض الأسلحة الفعالة التي يستخدمها الجسد للدفاع عن نفسه المنطلقة من غدة حيوية تتعرض للضعف الشديد نتيجة لإصابة هذه الغدة بالتقلص لما حل إيه حال الغضب أو حدوث الأزمات النفسية القوية يعني حالة طلاق حالة آه، موت زوج موت زوجة موت ولد مو- الأزمات النفسية اللي هو العاصم منها الصبر والحلم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات عند الشدائد والمحن هو ده اللي بيعصم احنا قلنا ال ال الإيمان هو الحل الإيمان الإيمانيات والصبر والحلم والأناه والصبر واليقين الدعاء اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والحلم والأناة والصبر واليقين ما هو ده اللي بيحميك من التدمير المدمر لجهاز المناعة اللي على طول لو فقدت أسلحة جهاز المناعة فقدت مناعتك فقدت جهاز حمايتك انتهت القصة بيحصل في الغدد تقلص شديد فإفرازاتها بتقل آه، وذلك يفسر احتمالات تحول الخلايا السليمة إلى سرطانية ودي أخطر ما يمكن لأن الخلايا السليمة في ضمن سيمفونية الجسد الرائع أمة الجسد الواحد أمة الجسد الواحد الخلايا السليمة بتشتغل بسيمفونية رائعة زي أيام السلف وأيام الإيمانيات وأيام الصبر وأيام الحلم وأيام السلام الاجتماعي والسلام النفسي و... إنما لما اضطربت السيمفونية آه، الخلايا السليمة زي ما كانوا بيقولوا لنا في الفسيولوجي اتجنت ما هو السرطان آه، خلايا سليمة اتجنت فبتبقى كسرت كسرت فتشتغل خلايا سرطانية غيبة النشاط الطبيعي فتقريبا ال- الحلقة أوشكت على الانتهاء أستاذ معتز مستعجلني آه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بعالم الغضب ومن هنا تظهر طب قول لي بس آه، أو آه، قول لي أول شريحة بس في الأحاديث كظم الغيظ وبعدين نختم إن شاء الله أو اللي هي آه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أول سورة في ال- في الأحاديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن احنا طبعا في أحاديث كتيرة عن وصية النبي بعدم الغضب وبالحلم والصبر ولكن الحلقة انتهت وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته إعجاز القرآن هدانا